واسلك طريق المهتدين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم انحراف أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يثبتني وإياكم على الصراط المستقيم بداية أشكر الله الذي قدر وهدى ويسر وأعان ولم يحرمني شرف التواصل معكم في هذه الحلقة المباركة وكان المفترض أن أعتذر إليكم لوفاة أمي حماتي عليها رحمة الله أسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته لكن بتوفيق الله تبارك وتعالى وفق الله ولدها الحبيب إلى أن يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويكتفي بتشييع الجنازة وبالعزاء على المقابر وخرجت من هناك إلى هنا لعلنا نحيي سنة أو ندل عليها فإن ديننا لا يقبل الغلو ولا الانحراف عن عقيدتنا وعزاؤنا الحق في أحبتنا الكرام ومشاهدينا الأحبة رجالا ونساء أن يذكروا متوفانا بالدعاء وأن يدعوا لآبائنا وأمهاتنا وجميع موتى المسلمين أسأل الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته وأن يجمعنا جميعا في بحبوحة الجنة مع الحبيب والنبي المصطفى خاتم رسل الحق سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه مشاهدي الكرام حلقات البرنامج الأخيرة كانت مع الدستور الإسلامي وقسمنا كلامنا في هذا المحور إلى أن الدستور يتضمن في فهمنا لهذا الدين من خلال نصوصه محاور ثلاثة رئيسة حق الله وحق الدولة على المواطن وحق المواطن على الدولة قلنا إن حق الله عز وجل في أن تكون المرجعية في الدولة المسلمة لشرع الله فالحكم لله وحده ولا يجوز الخروج على المحكم من شرع الله تبارك وتعالى وإذا كان الدليل محتملا فحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله والأصل في هذا ما قضى به الحبيب صلى الله عليه وسلم في وثيقته مع المدينة حينما قال أن كل ما يحدث أو يخشى فساده بين أهل هذه الصحيفة بين مواطنين الدولة المسلمة فإن مرده إلى الله ورسوله المرجعية لله ولرسوله قلنا في حق الدولة على المواطن ان لابد المواطن يعمل على هيبة الدولة والحفاظ عليها لأنها وحدها الكفيلة بإيصال الحقوق لأصحابها إذا ضاعت هيبة الدولة لا يستطيع أي فرد ولا فصيل ولا جماعة أنه يطلب بحقه هيطلبها من مين البيت لابد أن يكون له أب وله راعي والأب والراعي لازم يحترم عشان لما يقول اسكت نسكت ولما يضرب على يد العابس يوقفه عند حده ولما يمد ايده لنصفة المظلوم يستطيع ان ينتصر له من ظالمه لكن لما نقطع ايديه طب ازاي لا يمكن ان يكون هذا قلنا اول حاجة طلبها النبي صلى الله عليه وسلم وامر بها السمع والطاعة قلنا نمرة اتنين ان المجتمع يقوم بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لترسيخ معاني الحق والعدالة والنصفة والمساواة وبغض عكس هذا سبحان من حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق آه، والعصيان قلنا الدفاع عن كرامة الوطن بالاعتداء الخارجي عليه اعتداء الداخلي تمزيق آه، أمره تفريق صفه هذا كله ليس له وجود في آه، ظل الدستور الإسلامي في مقابل هذا الأفراد أو المواطنين أن كانت عقائدهم كل من يعيش على أرض الدولة المسلمة آه، حريته مكفولة آه، مساواته مع الكل في الحقوق والواجبات آه، محققة آه، حقوقه الأساسية من طعام وشراب ولباس ومسكن وتعليم وعلاج حقوق كفلها الدستور آه، الإسلامي آه، حابب أرجع مع حضراتكم في هذا الباب إلى نقطتين أختم بيهم كلامي عن الدستور الإسلامي في حلقة اليوم ومرحبا باتصالاتكم معنا لكل من يريد الاستفسار عن أي جزئية تتعلق بما ذكرنا أو يريد أن يضيف إلينا إضافة فباب الحوار مفتوح وهذا ما آه، نركز عليه ونتمناه دائما وأبدا آه، في لقاءاتنا لعل الله يحقق لنا آه، بها النفع ويغفر لي ولكم بهذا الجهد المتواضع النقطة الأولانية أن الدستور الإسلامي لما بيضع الحقوق والواجبات احنا داخلين أيامنا فيها زخم وانتخابات وترشيحات وما إلى ذلك النفعية اللي الناس تفهمها أو المجتمع الغربي بيعيشها بيستبيح كل الوسائل يعني أنا رشحت نفسي فأنا عايز أكسب أنا هروح أتهم اللي قدام مني في آه، خلقه أو في سلوكه أو في كذا وبنسمع النهاردة على أرض الساحة الشيء الكثير من هذا هذا انا النهارده داخل آه، يعني اتكلم في مساله بصوره او باخرى وقد يكون لنا معها تفصيل في حلقات قادمه بحكم مسايره الاحداث لكن بقول القيمه الاولى في ظل الحاكميه لشرع الله الشيء اللي بيميزنا في الدستور الاسلامي وفهمنا لهذا الدين ومجتمعنا المسلم ان كل ما نقدمه عليه له قيمه خلقيه بل نستطيع أن نقول الدين ككل خلق ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين القيم الأخلاقية اللي جه سيدنا النبي عشان يكملها ويتممها لما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق شوف ال- أعاليها وأفضلها وأكملها هذه رسالة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وكل محب لسيدنا النبي وكل مؤمن بالله ورسوله لابد أن يحرص على هذا في قراراته في قناعاته في رغباته فيما يحب وفيما يبغض فيما يقدم عليه وفيما يترك القيم تحكمنا القيم الأخلاقية يوم أن تنعدم نبقى احنا نفعيين والنفعيين فوضويين وبعيدين جدا عن الدين بعيدين جدا عن الدين يبقى الحاكم اللي هي- هيقود هذه الدولة تحكمه تلك القيم والوطن بمجموع مؤسساته اللي هيقوم على حراسة معايير المواطنين وحقوقهم تحكمه هذه القيم والمواطن المنتمي لهذا الوطن اللي هيكون له علاقة بحكامه ومؤسسات بلده تحكمه هذه القيم احنا بننشد الحق لكن مش بأي وسيلة من منظومة القيم وبنحارب الباطل مش من أي وسيلة وإنما من منظور القيم فمش معنى ان انت شايف خطأ قدام منك مثلا وانت راجل انكرته ابتغاء مرضات الله تستبيح لنفسك اي وسيلة لا فان كنت امرا بالمعروف فليكن امرك بمعروف وان كنت ناهيا عن المنكر فحذاري ان تقع في منكر اذا لم نفهم الضوابط والقيم الاخلاقيه اللي مش هقدر طبعا ان انا اجمعها لك الان لان يعني آه، بمنتهى البساطه دي تشمل كل جمالات الدين وكل كمالات الاسلام ومن عجب احنا ممكن نختلف مع بعضنا في الفهوم اقول لك انا اتقيت ربنا فيك واخد بالك انا يعني رقبت الله فيك ثم اخرج عن القيمه انا ليس هذا صوابا إذا راقبت ربنا يبقى أنا لازم أكون صادق وواضح وظاهر وناصح وأمين إذا كنت براقب هذا المعنى يبقى لازم أعرف فضل السابق وفضل الصادق ولا أتقدم على من هو أكفأ مني ولا أنازع من هو أفضل مني المعاني دي خلي بالكم بتريح كتير النهاردة عندنا مشاكل كتيرة جدا بنتكلم على الدساتير السابقة ما دمنا بنتكلم عن الدستور الإسلامي وبنتكلم على الناس اللي طلبت بمواد حاكمة للدستور والوثيقة الأخيرة اللي تقدم بيها نائب رئيس الوزراء أو اللي سموها الوثيقة الدستورية خلي بالكم الدساتير اللي اتفاتت كلها ما حطهاش ترزي ولا نجار ولا طبيب كل اللي حطوها على مر تاريخنا المعاصر في بلدنا الحبيبة فقهاء دستوريين يعني الدستور اللي صنع الطغاة اللي حطهم فقيه دستوري اللي عايز اقول حاجة انا ما بطعنش في اشخاص باعينهم ما احناش قدامنا الاسماء اللي حطت هذه الدساتير او مين بالضبط اللي حط هذه المادة اللي راح يديله مدى الحياة انه يبقى رئيس واللي راح اداله مدة بعد مدتين واللي راح اداله ما احنا بشر وخلي بالكم لو اي حد بيحط دستور او بيحط قانون الانسان بعيد عن شرع ربنا انا الاحسن انا الاقوى انا الافضل وانا كذلك انا مش هبرأ نفسي يعني انا زي غيري كل البشر الصالح والطالح يتساوى في هذا وده حظ النفس ايه الفرق بين اللي بيقول انا عندي دين وصادق في هذه الدعوة وانا بعمل للاسلام وصادق في هذه الدعوة وبين اللي ما عندوش او مش صادق في دعواه انا لما ازعم ان انا عندي دين وارى نفسي الاكفأ لغاية هنا شيء مكفول لكل انسان مكفول لكل انسان وحصل الكلام ده مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لافراد ولجماعات من أنتم قالوا مؤمنون حقا هذا حكم ما صدق قولكم إيه الدليل على صدق قولكم وحقيقة قولكم يبدأ يعد القضية مش مبهمة ولا نوايا ولا نيتي أنا أعمل لا دي مواقف إذا رأيت نفسي الأكفأ إلى هذا الحد أنا وأنت سواء في هذا الفرق بين اللي عنده دين او بينصر الدين واللي ما عندوش او انه غلب النفعية على الدين ما اقدرش انفي عنه الدين يعني ما بكفروش لا ما احتكمش لدين الله ما انضبطش بالقيمة الخلقية اللي انا بتكلم عنها ايه الفرق بين الاتنين اللي عنده دين ومنضبط بالقيمة الخلقية هبقى انا كنت غلطان في تقريري ان انا الاكفأ فجي اخويا قال لي طيب يا حبيب قلبي هذا في مثل كفاءتك وهو أسبق منك فينك من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا أقوم على طول لو عندي دين أقول له أستغفر الله أنا غلطان سامحني تقدم وأنا وراك مفيش بقى لا شح ولا تربطات ولا معاتبات ولا محاسبات ولا مقاتلات كل اللي احنا الناس متخوفة منه الفترة اللي جايه ليه لان في تغليب للقيمة الخلقية طيب لا انت غلطان انت شايف نفسك الاكفأ نعم عارف فلان لا او اه يستوي طب خلي بالك انت مش شايف ان هو اكفأ منك انت حصل منك وحصل منك وده يعكس من طبيعة شخصيتك كده وده مش عيب كل واحد فينا له وعليه انا لست كاملا في عيوب اكتر من حسناتي طيب المرحلة تحتاجه اكتر منك والله ليك حق احنا يهمنا ان الراية ترتفع ويهمنا ان العمل ينجح ما يهمناش مين اللي يرفع الراية ما يهمنيش ان انا اكون انا المبرز او انا المسؤول او انا الكبير لا المسلم ان كان في المقدمة في المقدمة في السوقة في السوقة تهيا بنا كلنا خلفه تعالى انت ناسي انت الاكفأ اه بس ده مش هنقدر عليه لظرف ما هنخسره طب ما تيجي نكسبه ونمشي وراه مرحبا ونتنازل له والأكفأ ليتنازل المشكلة احنا وحدة صف المسلمين أبقى من تحقيق النجاح الأتم النجاح مع الفرقة فشل ال- الوحدة وإن كان نص نجاح أكثر نجاح ليه؟ مع الوحدة ال 50% ممكن يبقوا 100% لكن مع الفرقة ال 100% ممكن ما تبقاش حاجة خالص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة لا أقول تحلق الشعر بل تحلق الدين إن ما يميزنا إن فهمنا دستورنا الإسلامي أن الإسلام يلزمنا بالقيمة الخلقية صدقا ووفاء وأمانة ونصحا وتعاونا وتقديما لدرء المفاسد على جلب المنافع وتحقيقا للمصلحة الكلية للمجتمع أو للمؤسسة على المصالح الفردية وعلى حظ النفس وعلى الأنا هذه الأولى طب لو عكستها على الثانية النقطة الثانية الوثائق اللي طالعة والدساتير اللي طلعت نفس المعنى يا أخية أنا لو بحط قانون وأنا راجل مستأجر وده حصل في بداية الثورة الأولى ثورة 52 في ستينات قانون المستأجر طبعا كان عندنا إقطاعيين قبل الثورة خدنا الأملاك وأممنا الأملاك طيب وبعدين خلينا المزارعين بقوا أملاك طيب وبعدين المستأجر خد المكان بقى ملكه مدى الحياة كأنه ورثه ويورثونه الآن يعني بياخد قد اللي دفعه إيجار بعد 20 30 سنة وزيادة ومش عاجبه طب الكلام ده أليس فيه ظلم بلى فيه ظلم الإسلام لما يدخل هنا الدستور الإسلامي ما يعرفش الكلام ده ليه ده شيء طبيعي لو اللي بيحط الدستور امرأة هتيجي على الراجل لو اللي بيحط الدستور فلاح هيجي على غي- على على صاحب الارض لو بيحط الدستور مستاجر هيجي على صاحب الاملاك لو بيحط الدستور مجموعه ال business زي الفتره الاخيره في العهد البائد هتحط التشريعات اللي يوم ما تحاسبوها ياخدوا براءه لو هتحاسبوها بمنطوق ال- القوانين اللي شرعوها في الدورات الاخيره لازم ياخدوا براءه لانها متفصله تفصيل صحيح كل المسؤولين مباركين وبصمين على هذه العطايا المجانية واللي بدون واللي بيبقى بأس- بثمن بخس إلى آخره هتقول إيه؟ هتدخلهم كلهم السجن ولا هتعمل إيه؟ لكن لما باجي أقول دستور إسلامي ما عنديش الكلام ده لأن اللي بيشرع رب البشر ورب البشر لا يحابي أحدا الخلق عيال الله إنما يحق الحق ويهدي إلى سواء السبيل يبقى لو نصراني ياخد حقه يهودي ياخد حقه عاصي ياخد حقه مسلم ياخد حقه ليه لانه شرع الله الذي لا يجامل ولا يحابي وليس لحساب فئه على حساب فئه لما ربنا بيحكي لنا عن اليهود والنصارى قالوا نحن ابناء الله واحباؤه يزعمون هذا والكل يزعم انا هقول لك انا كده وكده وكده أه، الدعوه يستطيعها كل احد ما تعولش على كلامي لكن حاسبني على النتيجه يبقى واحد الكل يزعم وصلا بليله نحن ابناء الله واحباؤه شوف رد القران الجميل قل فلم يعذبكم بذنوبكم لو انت ابنه مش هيصلبك ولا يقتلك ولا يضربك ولا يخلص عليك مش برضو ولاد الناس الكبار لما بيعملوا جرائم بيستروهم لكن لو جيت في الإسلام لا لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ده النبي اللي بيقول صلى الله عليه وسلم خلي بالكم النبي لم يشارك في إقامة حد بيده كان يأمر بإقامة الحد لكن هنا لو أن ابنته فعلت ما قالش لأمرت بقطع يدها وإنما قال لقطعت يدها وده عظمة هذا الدين فربنا بيقول فلما يعذبكم بذنوبكم ما دام هيعذبكم يبقى انتوا زيكم زي غيركم بل انتم بشر ممن خلق فسبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وثيقة دستورية ليه يا جماعة مبادئ حاكمة او فوق دستورية ليه يا جماعة والله احنا خايفين خايفين الجماعة المسلمين دول يوصلوا لمجلس الشعب هيحولونا بقى يبقوا مش عارف طلبان ولا مش عارف إيه افغانستان ولا كلام كتير بيتقال خلي بالكم الخوف وارد سواء انا اللي هحط الدستور او انت يعني الخوف حق مشروع بدليل التاريخ اللي فات الفقهاء الدستوريين اللي عملوا لنا الطاغوت كل مشاكل الدستور الاخير كانت فين كانت في المبادئ الخاصة او في النقاط الخاصة معظمها يعني او الجزء الاكبر فيما يتصل برئيس الجمهورية اللي عملوه كل حاجة الدولة كلها بتاعته جيش ومدني وكله والمدة مفتوحة لغاية لما ربنا يبعت له ملك الموت آه يبقى الخوف وارد سواء وضعها ليبرالي او وضعها مسلم او غيره احط هنا الثلاث نقاط الدستور ده وأن مكان اللي هيحطه مش في الاول وفي الاخر هيعرض على الشعب والشعب هيقبله او يرفضه هل احنا متصورين ان الشعب بتاعنا ده ما بيفهمش مجموعة مجانين حسالة من النبشر لا والله الشعب المصري ده من أذكى الشعوب ومن أجمل الشعوب وما تستهنش بحد الإسلام علمنا من نحترم كل الناس إذا شفت نفسك ربنا ميزك عن غيرك أشكر الله ولا تحتقر غيرك لأن غيرك اللي أنت هتحتقره ده أحسن منك في جزئية تانية وإحنا كلنا بنكمل بعض المستغني عن الجميع الله وحده يبقى لو أنت خايف مش هقول لك لا خاف من حقك تخاف لكن في الاول وفي الاخر حضرتك هتعرض الكلام ده بعد ما يتعمل على الشعب اذا الكلام ده مش مظبوط سواء وضعه الليبرالي ولا المسلم ولا النصراني الشعب الابي هيقبل ويرفض الغلط ويقبل الصح الان من ايه الا اذا كنت انت عازم انك تنام وتبقى زي زمان تخنع واللي يقوله الكبير يمشي وتقول له احلامك اوامر اذا كنا استفدنا من الثورة وعاهدنا ربنا نبقى صحيين ونحافظ على بلدنا يبقى لا اللي جاي مش هنقبل منه الخطأ اذا دعوا الامور تمشي في هدوء مفيش مجال للقلق ولا للخوف اتنين الجماعة المسلمين بيزعموا وبقول بيزعموا لان لازم اكون صادق مع نفسي انا حتى الان اسف واتمنى من اخوتي الذين يرفعون راية الإسلام أن كانت أسماؤهم أن يتقوا الله في مصر وأن يتقوا الله في الإسلام أن يتقوا الله في مصر وأن يتقوا الله في الإسلام نحن لا نعمل لراية معينة ولا لاسم معين كلنا مسلمون والإسلام شرع رب العالمين كما قررنا في الحلقات السابقة ما ينفعش التناحر الغير كريم اللي حاصل هذا واذا انتوا يا كبار ما اديتوش مش هتقدروا تلموا بعض يبقى انتم اكثر عجزا ان انتوا تلموا الشعب وانا كراجل مسلم هقول لك لا هذا انحراف تجربة وملناش خبرة سابقة و... والى اخره هنعديها وبقول رمانة الميزان في افراد الناس ولأنا لله ولرسوله لاسم الإسلام وكل العاملين تحت راية الإسلام في نظري واعتقادي سواء ما اعرفش أقسم الإسلام أنا ده صوفي وده سلفي وده إخواني وده جماعة إسلامية وده جهاد ما أنزل الله بها من سلطان أسماء ما نعرفهاش إن ديننا واحد إن ربنا واحد إن كتابنا واحد إن إمامنا محمد صلى الله عليه وسلم واحد وعلى هذا أنا كمسلم ربنا علمني في القرآن إن خير من استأجرت القوي الأمين يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين اللي هتنطبق عليه أنه أكفأ وأحسن لو كلهم وحشين هختار أحسن الوحشين لو لو كويس ووحش هاخد الكويس سيب الوحش يطلع بقى من الفصيل اللي أنا تبعه يطلع من الفصيل اللي أنا مش تبعه ما تفرقش لأن دي أمانة وشهادة وربنا يسألني عنها لو وصلنا لهذا المعنى واتحط المبدأ آه أنا ما أقدرش أفصل حاجة تخصني ولا تخص جماعتي ولا تخص فئتي ولا تخص فهمي في الدليل المختلف عليه لازم تبقى دولة مؤسسات ولازم يبقى فيه شرعية ولازم يبقى فيه عمل واضح ولازم يبقى فيه فتوى جماعية مش فرض يدخلنا جهنم أو يدخلنا الجنة لا الإمام لينا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكل منا يؤخذ منه ويرد عليه وعلى هذا لا مجال للقلق إذا وضع المسلمون آه، الناس اللي هتختار اللي- أو هتضع الدستور فيما بعد إن صدقوا لأنهم لن يخرجوا على مراد الله ورسوله فإن خرجوا مش هنقبل كلامهم حتى ولو كانوا مسلمين واللحى أطول من لحيتي العبرة بالموافقة لشرع الله إذا أقول اطمئنوا ولا آه، ت- تصادروا على الناس ولا تقولوا كلمة حق يراد بها باطل الخوف مكفول للجميع لكن لا مجال للخوف إذا صدقنا في نية أو في إطار العمل الإسلامي ناخد الاتصال اللي معانا وارجع أكمل كلامي معكم أهلا الأخ محمد مرحبا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا لو سمحت شيخ والله بدي استفتيك تفضل إيه هلا إيه يجوز انه انا مثلا في الاردن على إيه ما احنا في الاردن على المذهب الشافعي صحيح؟
نعم طيب انا بصير مثلا استفتي مثلا في مصر على مذهب غير الشافعي صح؟
طيب طيب ب- بصير استفتي؟
أنت دارس للمذهب الشافعي لا لا انا إيه بخصوص مثلا فتوى طلاق أسألك بس سؤال تفضل عشان أجاوبك هل تفضل أنت تابع للمذهب الشافعي أنت مقلد للمذهب لا انا والله لا انا خلاص ما بقلدش يعني ولا حتى اني بدرسه خلاص الدارس للمذهب المقلد للإمام يلزمه رأي إمامه
طيب لأن المتتبع للرخص في المذاهب الأخرى متهم لكنك إن كنت لست كذلك فما نعم.
تيسر لك من سؤال أهل العلم وأفتاك به العالم خذ به ولا شيء عليك سواء طيب، نعم.
وافق المذهب الشافعي أو خالفه اه يعني لانه كمان آه، كما قال سيدنا محمد اختلاف الائمه رحمه بالامه صح؟
صحيح اه ما- انا المعنى آه، فيما, صحيح.
في- فيما انه انا مش دارسه يعني للمذهب الشافعي انا م- مثلا اطبق الدين الاسلامي بصراحه ما بعرف اي مذهب على ما اي مذهب تيسر أنا لك على أتكلم.
العين والرأس لكن إن كنت مقلدا يلزمك رأي إمامك الأخ محمد من الفيوم مرحبا مرحبا يا أستاذ السلام عليكم.
محمد أهلا وسهلا
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله فضيلة الشيخ وحياك يا أخي الكريم اللي يحبك في الله والله أحبك الذي أحببتني فيه ب- بارك الله فيك وحياك الله وبياك وفيكم يا أخي الكريم شكر الله لك حضرتك حضرتك احنا نتمنى فضيلتك ان يكون آه، حضرتك انت وبعض العلماء كده تجتمعوا واحنا نبقى خلفكم بشيء الله
إن غدا لناظره قريب لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا والله نتمنى ان أنا لا فضيلتك تكون أساوي شيخ شيئا الأوسط لكن بمشيئة لعل الله يجمع كلمة المسلمين حول آه، علمائهم وأئمتهم وأزهرهم الشريف إن شاء الله عما قريب الأخت منال مرحبا
الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آه انا انا بكلم حضرتك من بني سويف يا دكتور عبد الله أهلا وسهلا ومرحبا
انا سامعه كلام حضرتك وانا فعلا كل اللي بطلبه من حضرتك الاطمئنان احنا فعلا جوانا خوف واطمئنان غير و- وقلق غير عادي عايزه حضرتك ترد علينا احنا نقدر نعمل ايه عشان نطمن احنا بنحاول نتقرب من الله قدر الامكان حاضر حاضر يا منال طمأن الله قلوبنا أجمعين حاضر الأخ وهبة مرحبا السلام عليكم سيدنا عليكم السلام ورحمة بقاء لله.
الله وبركاته ان شكر شاء الله الله لك كده وجزاكم ندعو الله رب خير.
العظيم رب العرش العظيم ان يتغمد في رح- برحمته آمين آمين آمين وندعو اخواننا المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ان يد- يدعو لها بالمغفره والرحمه شكر الله لك وجزاك الله خير.
ويلهمكم الصبر والسلوان آمين آمين جزاكم الله خير.
ولا نثقل على فضيلتك بالاسئله حيث اننا نعلم ان فضيلتك آه، من السفر ومن عناء السفر في ارهاق تام جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم ربنا ي- ي- يرحمه ويتغمد في آمين رحمته يا آمين سيدنا آمين جزاكم بقاء الله لله.
خيرا شكر الله السلام لكم عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت هندي مرحبا
السلام عليكم ورحمه الله وعليكم وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا أختنا الكريمة اتفضلي يا اخت هند مرحبا بك يا سيدنا الشيخ ربنا ي- ربنا يبارك فيك ان شاء الله امين وفيكم ان شاء الله
ربنا يخليك اتفضلي آه، سؤالك لو مرحبا.
سمحت انا كنت شفت رؤية كده متخوفة منها يعني متخوفة منها كنت عايزة اسأل فيها يعني وكده لو
طيب خدي التليفون بعد اذنك من الكنترول وبعد الحلقه تحت امرك حاضر الاخ نادي مرحبا
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ اهلا وسهلا ومرحبا
آه، احب اعقب على حاجه يعني نفسي خدت بالك ان ال- المسلمين يبقى يد واحده الواحد اللي هو بيشوفه في الاحزاب ده حزب كذا وده حزب نفسي كان كان نفسي ومنيت عيني ان ان المسلمين كلهم يبقى يد واحده كده ويبقى تحت لواء واحد لواء لا اله الا الله محمد رسول الله معلش اذا كان كلامي خدت بالك آه، يعني آه، شديد شويه بس الواحد والله متوجع من قلبه ان ان كل واحد يعني لقيته جري في ناحيه كده وسكه خدت بالك يعني احنا كلنا نفس- نسلك كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الدين وجزاك الله خيرا هذا هو الدين يا ولدي هذا هو الدين يا ولدي مرحبا طيب آه، أخونا الكريم بيتمنى وحدة الكلمة حولها ندندن يا ولدي وأن هذه أمتكم أمة واحدة ولا زال لا زلنا بقناعة أن الله سبحانه وتعالى نسأله بأسمائه وصفاته أن يوفق القائمين على الأزهر الشريف وأن يولي أموره من يحقق لنا ذلك فيجمع جميع أطياف المسلمين تحت عباءته فإنه وحده آه، كسبب فيما أفهم وأعلم هو وحده القادر على فعل ذلك إلا نفعل أثمنا يقول القرآن الكريم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ارجع لكم مرة تانية مشاهدي الكرام بقول الخوف والقلق اللي ادعي ان احنا نطلع بقى مبادئ فوق دستورية ولا نطلع وثيقة ولا ولا ولا انا بقول لك الخوف مشروع مني ومنك وانا خايف منك زي ما انت خايف مني لكن رمانة الميزان الحكم فين للشعب يبقى سيب الشعب يختار هب ان الشعب النهاردة لا قدر الله اختار غير ما انزل الله وأنا راجل مسلم وعالم وغيور على ديني أنا لا أملك إكراها إيش- المجموعة إحنا في مؤسسة أو في مكان اختاروا غير ما أفهم أنا أفهم إن س هو الأكفأ للمصلحة والمؤسسة المجموعة اختارت صاد أنا أول من يكون خادم لصاد قضي الأمر أنا كمسلم أفهم هذا يبقى أراحوني وأكرموني ورفعوا عن رقبتي الحرج بين يدي الله ربنا مش هيسألني لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لما يجي ربنا يسألني أقول له يا ربي هم لم يقبلوا يشيلوها خلصت ومع ذلك لست ضد من أول لحظة أنا خادم وأنا في سلك المجموعة أنصح لهم وأعينهم وأطيعهم وأسد معهم الخلة لا أتأخر ما أقولش بقى ده هم ما اختارونيش أو ما اختاروش الفهم اللي أنا قلته أبقى أنا ضدهم لا لا لا لا هذا ليس من اسلامنا الذي نفهمه نفهم كده يا اخوانا يا حبايبنا انا الخوف حق ليا وليك يبقى رمانة الميزان الشعب الكلام الكتير في مثل هذا المعنى هيؤدي الى ايه اخذ ورد ومليونية النهاردة ومليونية بكرة وبعدين نختلف ونمسك لبعض العصيان ولا السلاح وبعدين لا ما نقدرش بقى نعمل انتخابات عشان المشاكل دي نعلن الطوارئ او السيناريوهات المحتملة اللي كتير بيتكلموا فيها الخسارة على الأمة كلها لا إذا كنا دعاة حرية صحيح سواء كان فكرنا فكر وضعي أو فكر إسلامي إحنا ارتضينا هذا المعنى يبقى ما يختاره الشعب بإرادته الحرة ملزم للجميع وملزم لمن قال لا بنفس القدر الذي يلزم من قال نعم لكن أرجع وهمس في ودنك حبيب قلبي الأمان يجي منين هل الأمان ممكن يجي بالأشخاص لا هب إن شخص ما هو الأكفأ والأفضل وإنت مفيش بقى ماشي هيعيش معاك طول العمر هيفضل معاك على معنى واحد حبايبي احنا بنتغير اللي بنحبه النهاردة بنسيبه بكرة اللي بنحبه النهاردة بنسيبه بكرة والدوام لله وحده كلنا أموات ولاد أموات بنشيع أموات لا الأمان ليس بالأشخاص أمال بإيه تعالوا نشوف الاتصال ده ونرجع بعد كده نشوف يبقى بإيه الإيمان والأمان أمة الله مرحبا مرحبا يا أمة الله السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام ورحمة والله الله العظيم وبركاته.
أقسم بعزة الله أنت نموذج مشرف للأزهر الشريف
اللهم اغفر ما لا يعلمون جزاك الله خيرا
ونسأل الله الكثير الكثير منك ومن علماء المسلمين أحسن مني كتير والله يا أختي أنا أقل الناس لكن الإسلام بخير والمسلمون يجزيك- بخير الله والأزهر يجزيكم بخير خير والله الحمد والبقاء لله الحمد لله جزاك الله خيرا شكر الله لك جزاك والسلام الله خيرا عليكم شكر الله السلام لك عليكم.
جزاك الله خيرا حبايبي حبايبي الكرام الأمان مش في الأشخاص حتى ولو كانوا صالحين لأن ببساطة جديدة ثباتهم على الصلاح مظنون مش ربنا علمنا برضه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إبليس كان يسمى طاووس الملائكة يا مشايخ نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولذلك العبرة بالخواتيم ربنا يرزقني وإياكم حسن الخاتمة ما اقدرش أحط رهاني على الأشخاص لأن الأشخاص استمرارهم على المعنى أو على الث- على الحق مش مضمون هذه منة من الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين نسأل الله السلامة ويفعل الله ما يشاء طيب ايه كمان الشخص الصالح يعيش قد ايه لو كانت دامت دي كانت دامت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مين اكرم من سيدنا النبي ومين افضل من سيدنا النبي ومين اكمل من سيدنا النبي صلوات الله وسلامه عليه لكن القرآن نزل انك ميت وانهم ميتون اذا الصلاح المرتبط بالاشخاص ما ينفعش وكنت زي ما أكر... زمان اكرر مقولة لإخواننا أما كانوا يعني ينظروا إلى ما وفقنا الله إليه من الناحية الإدارية كنت أقول لهم أنا فاشل أنا تقييمي النفسي إني فاشل لأن النجاح المرتبط بشخص فشل وبالفعل يوم ما تسيبه كله يتهد يبقى ده مش نجاح النجاح الحقيقي إنك تربي كوادر صف تاني وتالت ورابع لكن إذا القيم راحت يبقى أنت فاشل لسه في خلل في شغلك حرر النية لازم ارجع على نفسي واقول استغفر الله لازم اتهم نفسي انا ان انا كنت غلطان او انا كنت مقصر او انا ما اديتش كمال الاداء لو عملنا كده هتتغير بينا الحياة ان شاء الله الى الافضل اذا كنا فعلا طالبين الجنة وعايزين رضا ربنا في القبر مفيش هزار ومفيش تزوير ومفيش حد هيقول لنا كلمتين من طرف اللسان لانه طمعان او ان هديله او هعديله لا ده الم- القسطاس المستقيم القسطاس المستقيم يبقى أنا هنا الأمان لا بالأشخاص لأن الأشخاص ثباتهم غير مضمون مظنون ودوامهم مستحيل أمال بماذا يتحقق الأمان بقول للليبرالي أمانك إنك تحترم ما جاء في الإسلام لأنك لو حكمت عقلك أن كان بدون هوى يعني أنت حطيت المصلحة العامة مصلحة الوطن مصلحتك انت الشخصية في وسط المجموعة زيك زي غيرك زيك زيي انا مش احسن منك مش هميز نفسي عليك بحاجة اذا فهمت هذا بدون هوى لن تجد مصلحتك ولا امانك الا انك تقول لربنا حاضر حتى ولو كان شرع ربنا مش عاجبك حتى لو كنت مش عايز تبقى مسلم حتى ولو كنت بتعتقد اعتقاد غير الاسلام بس مصلحتك الدنيوية هنا امانك النفسي هنا امانك الاجتماعي معانا امانك العسكري والسياسي والعقلي والله ليس إلا في شرع الله سبحانه وتعالى اللي يوم ما أي مسلم يتعدى حدوده معاك الشرع هو اللي يقول له قف مش أنت اللي هتقول مش أنت اللي هتقول الشرع اللي هيقول له قف ودي الضمانة الوحيدة ولذلك ربنا يقول إيه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم السلام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون نشوف الاتصال ده ونرجع تاني مع الآية الكريمة مرحبا مرحبا أخونا عبد الرحمن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا مصري بس شغال في الاردن
تاني مرحبا مرة أخرى
بقول لك انا مصري بس لسه عايش وانت في الاردن يعني الأردن.
شغال في مرحبا الأردن.
بك مرحبا بك
بدينا نعرف يعني زخت انت في ناس مين الناس اللي انتخبت ده احنا ما نعرفهاش كويس فعايزين مثلا توضحوا لنا مين الصح مين اللي يستاهل يبقى رئيس او مين اللي صح اللي راح- يعني اصلح للبلد لان احنا ما نعرفش الناس دي الناس اللي اللي داخله هاي ما نعرفهمش
شوف يا عبد الرحمن اه الانتخابات اللي جاية دي انتخابات الشعب والشورى
اه دي هتختلف من من مركز لمركز او من محافظة لمحافظة حسب الدوائر اه اتصل على اهلك واحبتك من آه.
الصالحين من اهلك اللي آه.
عايشين على ارض مصر وقول لهم انتوا شايفين مين الصالح اللي نختاره وحط الامانة في رقبتهم اللي اه يقولوا لك عليه اديله صوتك وانت بره
ما احنا عايزين احنا يعني انتوا افضل يعني انتوا لما ناخد منكم براحتك انتوا افضل عليا.
يعني انتوا يمكن انتوا احلى يا عبد فاهمين الرحمن.
عننا يا عبد الرحمن انا آه.
بترك لشرع ربنا اخلف شرع ربنا يا عبد الرحمن لا لا لا طبعا طيب انت منين يا عبد الرحمن انا من المنيا من ملاوي والله من ال- من المنيا اذا انت صوتك هيروح فين يا عبد الرحمن
من ملاوي اه لملاوي هل انا اعرف حاجه في ملاوي يا عبد الرحمن
لا يبقى انا لو قلت لك الان خد ده وما تاخدش ده ابقى انا ظالم آه.
لنفسي يا عبد الرحمن طب بالنسبه لرئاسه الدوله طيب اه لما نوصل للرئاسه هنتكلم ساعتها يعني بحيث ان انتوا تقولوا مثلا احنا احنا بنرشح فلان على او عين الافضل ورأس.
ليك وفلان على واحنا عين نختار ور- دي ليك حق فيها لان هتبقى دي عامه على مستوى البلد كلها انما اه بس دلوقتي يا انا ولدي يعني انا بفضل اخد رايك انتوا مثلا كقدوه ليا مثلا انتوا على- بتختاروا فلان بختاروا زيكم على العين والراس الكلام ده لما ماشي.
نوصل لمنتخبات الرئاسه يبقى اسالنا السؤال ده انما احنا الان في انتخابات الشعب والشورى تسال مين يا عبد الرحمن اسال الناس اللي في منطقتك وفي دايرتك ممن تظن فيهم انهم اهل صلاح تحسبهم كذلك والله حسيبكم اخونا مصطفى مرحبا
السلام عليكم السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا فضل- وسهلا ازيك يا فضيله الشيخ مرحبا يا شيخ مصطفى يا مرحبا ازي حالك بارك والله- الله فيك وعليك والله منور قناه الرحمه تسلم يا حبيبي بارك الله فيك الله يخليك ليه تعقيب واحد بس يا دكتور عبد الله اتفضل يا حبيبي اتفضل طيب هل مش احنا مسلمين وعايشين في دوله اسلاميه
نرجو الله ان يحقق ذلك
طب ليه بندور على دستور من صنع الانسان مع ان الله عز وجل نزل لنا الدستور والقانون اللي هو لا يضرنا ولا يأذينا ولا يعني يعني سبحان الله العزيز العظيم وفي خير ل- ل- لبني ادم ليه احنا بندور وبن وعمالين نحط قوانين ونشيل قوانين ون ون ون ون وندور على حاجات تتعبنا وتأذينا طول حياتنا من صنع بني آدم البني آدم مهما حط عمره ما هيكون يعني يعني سبحان رب العظيم يعني قانون ربنا حطه احنا بندور على على حاجه يحطها بني ادم ليه البني ادم بيخطأ و- و- ويظلم طب ليه احنا نستند للحاجات دي ما نخلينا مع الكتاب والسنه تركت فيكم ما ان تضلوا بعده ابدا كتاب الله وسنه رسوله اسمك ايه ليه قلت احنا لي, بندور ال- العلماني والليبرالي الناس دي مش مسلمه قلت لي اسمك ايه مصطفى الصعيدي شوف يا عم مصطفى براحتك عليا مصطفى حط الصعيدي يا دكتور القران على المكتب ده اه هل هيمشي لي حياتي ولا آه.
محتاجين اللي يشرحه ها بالظبط كده كويس.
صح محتاجين اللي يشرحه محتاج اللي يشرحه دستور اللي بنتكلم عنه يعني ايه يا مصطفى يا حبيبي آه.
يعني هناخد من نصوص القرآن والسنة الأحكام اللي توجهنا في ضبط القواعد اللي تحكم حياتنا في الفترة اللي جاية وصلت يا عم مصطفى بالظبط كده بالظبط يعني كده يا دكتور، لن بس يعني أنا- المسلم أنا- لن يعني يقبل أنا- يا مصطفى لن يقبل ما يناقض شرع الله لكن المسألة دي احنا مش لوحدينا في البلد يا مصطفى مش لوحدنا مش خلينا بقى لوحدنا.
نحاول بسلوكنا بأسلوبنا بحياتنا بتصرفاتنا نخلي اللي خايف مننا واللي خايف من الإسلام خوفه يروح تعالى نحط إيدينا في إيد بعض يا مصطفى إن إحنا نس- نثبت إن إحنا مسلمين بالعمل مش بالكلام وهنا احنا ما خالفناش شرع ربنا يعني لو حطينا دستور مادة أولى مادة تانية مادة تالتة مادة رابعة لا تتناقض مع كتاب الله وسنة رسوله نحن لم نشرع من دون الله وإنما ضبطنا المسائل في صورة نصوص وقوانين يحتكم إليها وفق شرع الله ماشي يا مصطفى أم محمد مرحبا السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته أول حاجة البقاء لله جزاك الله خيرا ربنا يرحمك الله ويرحمك يخليك ويرحمك.
ويديك اللهم آمين.
الصحة شكر الله لك بالمناسبة يعني أنا دايما أقول على حضرتك إنك أسد من أسود السنة الله يعلي شأنك اللهم وأنت اجعلنا وجميع كذلك.
المشايخ المسلمين اللهم يا رب اجعلنا كذلك جزاكم الله خيرا آه، آمين يا رب العالمين بس طالبة منك طلب يا شيخ الله يرضى عليك يعني ت... ت... ت... ت... توعي الناس لأن هنا في في العمال اللي هنا في المصريين دلوقتي بيتشيعوا وبينزلوا في مسجد في في في المنصورة وده بيتنشر التشيع أنا من ساعة ما عرفت الموضوع ده والله وقسما بالله ان انا عندي رعب من ساعتها لان انت حضرتك ما تتخيلش خطر التشيع ما يقلش عن خطر اليهود انا عاشرتهم الشيعة وشفتهم وهم بي- بيشتموا في الصحابة وفي دوت اذيت منهم كتير فعلشان كده مش عايزة بلدي ت- ت- تتضر بالتشيع زي ما اتضرينا هنا بس ده طلبي منك انت وجميع مشايخ المسلمين يا رب ما تنسوش النقطة دي تعرفوها للشباب ان ده خطر وده كفر مش اسلام لان هم بيخشوا باسلام وبيخشوا زي ما تعرف مش عارفة بيخشوا كده بطريقة الاول خالص حب اهل البيت وبعد كده تبص تلاقيهم لا الصحابة والله والله وقسما بالله يا شيخ قالوا كلام على الصحابة يبكي يبكي القلب دم مش العيون لا القلب ده اللي طالباه من حضرتك ما تنسوش دي قضيه دي قضيه وامانه الله يرضى عنك يا رب ويا لشانك في آمين.
الدنيا والاخره جزاك الله خيرا وان شاء الله اوعدك عما قليل هنفتح هذا الملف في انحراف ان شاء الله حاضر آه، نحاول نلم وقتنا جري مننا بسرعة سامحونا دقائق معدودة باقية نلم كلامنا بعد إذنكم يبقى بقول لحضراتكم حقيقة إذا كان الخوف مشروع ليا وليكم ولكل التيارات والفصائل آه، ال- الأمان الضمان يترتب في ثلاث حاجات أنا ما ينفعش أعمل نفسي واصي على المجتمع وبالتالي ما ينفعش حضرتك ولا أي فصيل يعتبر نفسه واصي على المجتمع كل واحد هيطلع يقول أنا متخوف وعايزين نعمل عشان ما يحصلش بيتكلم باسم كل الناس ده كلام مش صحيح سيبوا الأمور على ما اتفق عليه الشعب وده مصداقية ال- طلب الحرية وإذا وضعتوا دستور غلط هنقول لكم لا وضعتوا حاجة صح هنقول لكم نعم ويبقى الفيصل في النهاية لكلمة الناس لكن سواء تم هذا أو قبله أو بعده أحب أهمس في أذن كل إنسان الأمان الحقيقي لا يتحقق إلا في ظل شرع الله لأن شرع الله لا يكون في جانب على حساب جانب آخر إن الله يقول في حديثه القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا شرع الله ليس فيه ظلم والآية واضحة ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إيه بقى الظلم اللي نلبسه به هنا الأنا الانتصار للنفس التحزب والتشيع ده كلها من طباع البشر تخرج العدالة عن مسارها الصحيح لكن لما يبقى حكم ربنا لا يعرف تحزب ولا يعرف تشيع ولا يعرف انتماء لفصيل على حساب فصيل وإنما يعرف العدل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يا نصارى مصر إن أمانكم العقدي والديني والنفسي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي في ظل شرع الله وقد عشتم وعاش آباؤكم وأجدادكم سنينا عديدة وقرونا عديدة لم يظلم منكم أحد باسم الإسلام ولو وقع الظلم من فرد عليكم قال الإسلام له كف لأنك ظالم فما فمما الخوف يا دعاة الليبرالية والعلمانية احترموا الشعار الذي ترفعون يا من تدعون إلى الحرية دعوا الناس يختارون بحرية ولا تنصبوا أنفسكم آلهة على الأرض أو أوصياء على الشعب إذا كنتم ترفضون أن يتكلم الإسلاميون باسم الشعب أنا معكم وكذلك أنتم لا يجوز لكم أن تتكلموا باسم الشعب تكلم عن نفسك والصندوق أمامك عبر عن رأيك بحرية وليعبر كل مصري عن رأيه بحرية فإذا اخترتم دين الله احترموا اختيار الشعب وإذا اخترتم غير دين الله أنا أول من سيحترم رأي الشعب لماذا؟ الله جعل لكم هذا الباب وإذا كان هناك مجال للأخذ والرد في هذه المسألة أن حرية الاعتقاد قبل الدخول في الإسلام أو بعده أنا سأتنازل معكم وأترخص إلى نهاية الطريق لأني على يقين وأرى بالبصيرة التي أزعم أن الله رزقني إياها أنه لن يصح إلا الصحيح وأن الله خلقنا بفطرة سليمة وأن الله كفل لنا حرية الاعتقاد وأن النصر لدين الله محقق لازم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون أما أعداء الإسلام إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ملايين الدولارات ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون يا أبناء مصر الكرام يا شعب مصر المسلم الأبي إذا كان من كلمة لكم أنتم أيضا في ختام هذه الحلقة ثقوا بدين الله وثقوا بشرع الله واستمسكوا بالعروة الوثقى وإن خذلتكم كعالم أو خذلكم غيري كعالم أو كصاحب راية رفعت راية الإسلام ولو في قدر ما فلا تتنابزوا بالألقاب ولا تتصارعوا فهذا ما يهدف إليه أعداؤكم وحذركم الله منه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وأنصحكم بثلاث أصوت أصواتنا ليست للبيع وليست لمصالحنا الشخصية اختيارنا دين وأمانة ولن يكون إلا وفق مراد الله وشرع الله الكفء الأمين من غلب على ظنك سواء كان فردا أو كان قائمة أنه الأكفأ وأنه الأكثر أمانة اختره ولا شيء عليك ولو كنت مخطئا الثالثة سلوا الله الله سلوا الله بأسمائه وصفاته أن يولي أمورنا خيارنا وأن لا يولي أمورنا شرارنا وأن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ لنا وطننا وأن يحفظ علينا أمننا إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين وردنا إلى دينك مردا جميلا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب مشاهدي الكرام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى حلقة أخرى إن كان في العمر بقية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا لا لا تنحرف لا لا تنحرف واسلك